بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين وصلنا إلى المنزلة العاشرة منزلة الاعتصام واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام اعتصامان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله الاعتصام بالله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره والاعتصام بحبل الله الاعتصام بالقرآن الكريم بشرع الله وذكرنا الدرجة الأولى هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى الاعتصام بحبل الله وهو الاعتصام بالخبر قلنا الخبر قال الله قال رسول الله الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا وذلك بثلاثة أشياء باليقين في الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف وصلنا إلى النقطة الثالثة في الدرجة الأولى في المرتبة الأولى وهي تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف قلنا أن الإنسان بينه وبين الله معاملة في معاملة بينك وبين ربنا تأسيس هذه المعاملة أجمع العلماء على أن البدايات هي الأخطر من كانت له بداية مشرقة كانت له نهاية محرقة إنسان يبدأ بداية مشرقة بداية آه، قوية بداية آه، صادقة بداية مستقيمة بداية متألقة إذا كانت له بداية زي كده البداية دي تبدأ إزاي قالوا البداية دي تتأسس الأول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم, أن أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم يبقى نأسس الأول نضع أساس وإن لازم الإنسان يأسس علاقته بالله ابن القيم قال هنا أو ال- الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين قال تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف أن تتعامل مع الله بيقين بيقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة موقن التعامل مع الله عز وجل بيقين قلنا ان اليقين ده آه هو مركب الآخذ في هذا الطريق لابد للسائر في هذا في هذا الطريق من يقين يحمله اليقين هو اللي شايله هو اللي ماشي بيه هو اللي بيوصله فاليقين هو مركب الآخذ في هذا الطريق وهو أول خطوات الارتقاء عشان يرتقي عشان ينمو إيمانه عشان يوصل عشان يعلى عشان يتجافى عن الشهوات والسفليات والأرضيات باليقين الوصول إلى اليقين اللي هو قمة الأحوال ومرتكز المقامات لابد من الخروج من أسفل سافلين للوصول إلى أعلى عليين وإن قال الله جل جلاله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يبدأ يطلع من أسفل سافلين قلنا يطلع إزاي بسبع حاجات يطلع من سبع أراضين أسفل سافلين بسبع حاجات اول حاجة فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية الجوارح ايديه ورجليه وعينيه وودانه ولسانه وبطنه وعقله وقلبه الجوارح فطم وقلنا مهمة جدا كلمة فطم زي الطفل لما يفطم الإنسان بينشأ كده زي ما قال رب قال ربنا جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هو ده الدنيا كده إنسان آه، آه، عاش وهي دي طريقته عشان كده محتاج بعد ما اتعود على ان هو آه، يتناول الشهوات انه يتفطم عنها وده قلنا ترويض الحواس ان يروض لسانه على السكوت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ان يروض ودنه الا تسمع الا الحلال يروض عينيه الا تتطلع الى الحرام يروض ايديه يروض عقله ان ينضبط ولا يتناول الخواطر الرديئه انه يروض قلبه الا يناله تناله وساوس شياطين الانس والجن ترويض فطم الجوارح عن المخالفات الشرعيه وقلنا ان كل عقبه من العقبات ديك من اسفل سافلين بيطلعها اما يطلع يشرف على معنى يشرف يعني ايه اما يطلع زي ما بقول كده ان هو مستخبي تحت حاجز اما يطلع من الحاجز كده يشوف حاجة يشوف ايه فيشرف من هذه العقبة على لذة العبادات والقربات اذا استطاع فطم الجوارح عن المخالفات يدوق لذة العبادات يدوق حلاوة الايمان يدوق بقى اتنين فطم النفس عن المألوفات العادية ابن القيم قال في الفوائد الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق هجر العوائد ان الانسان ي- يفطم نفسه عن العادات اللي هو متعود عليها المألوفات اللي الناس ألفوها وتعودوها فتشرف من هذه العقبة ها على زكاة النفس بطلب أعلى المقامات الروحية قلنا قبل كده إن بعض الناس كتير من الناس يقول أنا بذنب وأعود تاني وأذنب وأتوب وأرجع للذنب تاني بتوب وأرجع وأتوب وأرجع وت... إزاي ما يرجعش قلنا استبدال الملذات الحسية بملذات روحية وقلبية ان الانسان يبقى عنده ملذات روحية ملذات قلبية لذة سجدة لذة آية قرآن لذة دعاء لذة دمعة وبكاء لذة مناجاة آه، آه، لذة تسبيح وذكر و- وأنس بالله لذة إخبات وخشية سكينة حصول سكينة في القلب يحس بيها ان هو طاير هي دي الملذات دي يحسها اذا قطع عن نفسه المألوفات مألوفات انه متعود انه ينام 8 ساعات يقطع العادة السيئة دي ان متعود ان هو يفضل طول الليل ياكل سهران وينام بالنهار بطل العادة السيئة دي ان هو آه، آه، متعود ان هو بيتكلم كتير عنادي لجوج في النقاش الى اخره كل العادات دي يبطلها يبدأ يفضى انه يتناول الملذات الروحية والقلبية ثلاثة فطم القلب عن الرعونات البشرية القلب آه، ربنا جل جلاله خلقه خلقه لعبادته لحبه والإنسان دايما قد يفسد آه، نعم الله عليه بمعنى ان ربنا يعطيه نعمة عظيمة نعمة عقل ويستخدمه استخدامات سيئة فيفسد عقله ان ربنا يعطيه نعمة قلب النعمة دي يفسدها هو باستعماله في غير ما خلق له القلب ربنا خلقه وأعطى للإنسان قوة قلبية قوة قلبية القلب نفسه له قوة عشان كده بقول كتير في ان بعض الناس بيقع في المعاصي بسهولة ليه بيقع بالراحة يعني اول ما تعرض له معصية يلاقي نفسه بيجري عليها يقع فيها في انسان تاني بيعرف يكتف نفسه ده نتيجة ضعف عضلة القلب ضعف القلب دايما يقولوا الفتور جه من ال- او الوقوع الى المعاصي دي جه من ضعف الايمان مش مش ضعف الايمان اللي هو ضعف الاعمال لا لا لا ضعف القلب قلبه ضعيف ما بيثبتش قدام فتنه ما ما ما بيقدرش يقاوم آه، السقوط يا رب يمسك نفسه آه، دي اسمها الرعونات قلب أرعن يسير برعونة فبيقع بيتوه بيضل بيتباطأ بينام بيموت بيمرض إذا فطم النفس عن الأعمال الرعناء اللي فيها رعونة الأعمال الهايفة التافهة السفاهات فإنها تشرف على قوة الإرادة والعزم والجد قلب بقى يبقى عنده قوة إرادة يعرف يقول لا لا أريد قوة إرادة وعزم وجد في العمل أربعة فطم السر عن القدورات الطبيعيه السر يعني الباطن الإنسان آه، جواه اللي هو آه، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال سوران وعلى رأس السورين داع يدعو فيقول ويحك لا تفتح عارفين الحديث ده قال والداعي على رأس السور واعظ الله في قلب كل مؤمن احنا بنسميه في لغة عندنا الفلاحين يقول لك ايه ضميره ضميره بيأنبه ضميره بيوجعه ضمير ده اللي هو واعظ الله في قلب كل مؤمن الواعظ ده بيقوى ويضعف بيعلو ويهبط بيكسر ويقل واعظ الله في قلب كل هو موجود في قلب كل مؤمن الضمير ده موجود ضميرك جواك بيأنبك لما تغلط لما تحاول تغلط لما تفكر تغلط ضميرك ده يمنعك اللي هو ده ده اللي احنا بنسميه السر السر اللي هو الخاطر اللي جواك الضمير ال ال الواعظ من قلب كل مؤمن آه، اذا آه، ده بيتكدر بقى ده اللي قلنا المره اللي فاتت آه، ال ال الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هي بيفسدها الوالدين او البيئة والمجتمع او التعليم بيفسد الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما بقاش في زماننا أبواه بس بقت بقى المدرسة والمدرسين والمدرسات والزملاء والجيران والإعلام والنت بقى كل ده بيلوث الفطرة أو يشوه الفطرة أو يمحو الفطرة فبيضيع واعظ الله في قلب كل مؤمن ده بيكدره بيشوش عليه ما بقاش صوته مسموع او يقتله يبقى ضميره مات فالانسان يفطم آه، فطرته انها تتناول اي شيء غير فطرة الله التي فطر الناس عليه وده اللي بقول لك عليه بقى في تربيتك لأولادك حاول تحافظ عليهم على الفطرة ان يفضلوا بفطرتهم سليمة خلي البنت الصغيرة زي ما هي مستحية بتخاف انها تشوف رجالة ولا تتعامل مع رجالة غرب غير والديها و- ومحارمها حافظ على فطرة ابنك خليه آه، على فطرته مؤدب مهذب محترم بيحترم الكبير وما يكذبش يقول الصراحة الولد اللي يقول الصراحة يقولوا عليه لا لا ده جريء اللي بيك- بيستحي يقولوا عليه عبيط إيه، بتفسد فطرته هي دي فطم السر عن الكدورات الطبيعية تشرف عن هد... عن- من هذه العقبة على الفهم عن الله لما تحافظ على فطرتك سليمة تفهم رسائل الله إليك تفهم إشارات الله إليك تفهم خطاب الله إليك تفهم توجيه ربنا ليك تفهم عن الله إذا كانت الفطرة طهرة وسليمة وعلى ما خلقها الله خمسة فطم العقل عن الخيالات الوهمية آه الخيالات والأوهام أكتر شيء منتشر في عصرنا في عصرنا كتير من الناس بيعاني من كتر وطول السرحان سرحان في الصلاة سرحان قاعد لوحده كده سرحان يرقد على ظهره آه، مدد طويلة سرحان سرحان في ايه خيالات وأوهام وساوس من الشيطان لا يقع منها شيء على الحقائق ولا على الواقع ويقول لك انا قعدت وفكرت وهو لا فكر ولا قعد ده وساوس الشيطان بيوسوس له فالانسان آه، قلنا هي في منزله الاعتصام هتيجي معانا في الدرجه الجايه صون الاراده قبضا ان دماغه تبقى تحت السيطره ما يسيبش دماغه تشت تسرح تروح بعيد لا بسرح في ايه كتير من الناس انت لو بصيت دلوقتي سالته انت ها انت سرحان في ايه؟ سرحان في ايه دلوقتي؟ يقول لك ولا حاجه مش ولا حاجه احيانا بيبقى سرحان بس في حاجات يستحي انه يقول لك عليها طب انت مكسوف مستحي انك تقول لي مش عارف ان ربنا شايف اللي في دماغك شايفك سرحان في ايه ويعلم انت سرحان في ايه فطم العقل عن الخيالات الوهمية ان انا افطم العقل بقى عن الخيالات دي ما ي... ما يسرحش ما يشتش ما يبعدش اذا استطاع الانسان فطم العقل عن الخيالات الوهمية دي يشرف على رفض الدعاوى ولزوم باب المولى انه ساعتها مش هيعيش اوهام مش هيعيش خيال هيبقى عايش واقع عشان كده قلنا حفظ الخواطر ازاي انه يستبدلها بخواطر ايمانية فكر هتعمل ايه هتروح فين هتمشي ازاي ايه الخطوة اللي جاية ايه الخطر المطلوب تتفاداه تبعد عن ايه تتعامل ازاي تخطي الخطوة الجاية ازاي ايه الاخطاء السابقة عشان اعدلها ايه عيوبي عشان اعالجها ايه هو ده التفكير مش سرحان في لا شيء في اوهام ودعاوى ف- فاذا الانسان فطم نفسه عن السرحان عن الخيالات والاوهام يرفض بقى هذه الخيالات والاوهام ويعيش مع الحقائق على باب المولى لان مش هيوفقك ويعينك وياخذ بيدك وينصرك الا الله ستة فطم الروح عن هموم الدنيا وما فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما تسألنيش ايه هي الروح الروح من أمر ربي بس أن يتخلص الإنسان من حمل الهم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الهموم كثيره وإذا استسلم الإنسان للهموم ضيعته الهم ده عقوبة عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي أن يبتليك الله بالهم تبقى شايل الهم والإنسان اللي بيشيل الهم ده أحيانا بيخترع هموم آه، ي- ي- يحزن نفسه بيها شايل هم الاكل وهم الشرب وهم اللبس وهم النوم وهم الجيران وهم الزوجة وهم الاولاد وهم الاب والام وهم الشغل وهم المدير وهم الزملاء وهم وهم بقى هو نفسه هم ومن القى حمله على الله تحمل الله عنه ارمي حمولك على الله وما تشيلش هم سيبها على الله ده اسمه التوكل قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه يكفيك كل ما أهمك يكفيك كل ما أهمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الآخر همه رضا ربنا همه ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يبقى اجعل الآخرة همك ازاي بقى تتخلص من الهموم دي خلي همك ربنا همك رضا ربنا همك الجنة همك فعل الحسنات يبقى ده همك ساعتها ربنا يكفيك ما أهمك ويكفيك هم الدنيا آه سبعة فطم النفس عن الذنوب والمعاصي ومنها يشرف على تجويد التوبة وتجديد التوبة ودوام التوبة الخطورة الكبيرة في الذنوب والمعاصي أخطر شيء على النفس وعلى القلب آه الإنسان كنا اتكلمنا مرة على موت الفجأة اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية آه قلنا في مسألة ال- ال- موت الفجأة أخطر شيء إن إنسان يموت على معصية أن من مات على شيء بعث عليه إزاي الإنسان تحسن خاتمته دوام التوبة دوام التوبة إن يبقى الإنسان دايما تايب سيدنا لقمان قال يا بني عود لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا اتعود دايما تقول رب اغفر لي تيجي تقعد يا رب اغفر لي يا رب تيجي تقف يا رب اغفر لي يا رب تيجي تمشي يا رب اغفر لي يا رب تدخل تخرج تروح تيجي عود لسانك رب اغفر لي ساعة كده تكون أبواب السماء مفتوحة الدعاء مستجاب ربنا يغفر لك بس فزت فزت اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره قديمه وحديثه خطاه وعمده جده وهزله سره وعلانيته رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت ان تتعود كده ان ربنا يا رب اغفر لي يا رب هي دي دوام التوبه وتجويد التوبه اذا فطمت نفسك عن الذنوب والمعاصي جودت التوبه ووصلت الى الله خلصنا كده السبع مدا... ما- مصاعد من السفليات من اسفل سافلين لحد ما توصل تبت وصلت على ظهر الارض نبدأ بقى نطلع فوق أول درجة من درجات الصعود مراقي الصعود العلم عشان تصنع يقين يبقى يقين بعلم عنده يقين بعلم مش يقين بجهل قلنا قبل كده من الطرف اللطائف اللي بي- بيتضاحك بيها الاخوه يعني ان واحد مسك واحد قدام القطر القطر جاي فمسكه كده ووداه ناحيه القطر وقال له ها اخبار يقينك ايه لا قصه بتروى في الاسرائيليات ان ابليس آه، كلم سيدنا عيسى عليه السلام رسول الله سيدنا عيسى عليه السلام قال له ألست توقن أن الله يحيي يميت قال نعم قال إذا ارمي نفسك من فوق هذا السطح لنرى ستموت أم ستحيي قال له يا ملعون إن على ال... إن الله يختبر عبده لكن ليس على العبد أن يختبر ربه أنا مش همتحن ربنا اللي يقول له يقينك ايه انا همتحن ربنا بيقيني هو ده بقى اسمه يقين بعلم يقين بعلم ده اسمعوا كده في من كلام سيدنا ابراهيم عليه السلام وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هدان وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم هو ده بقى اليقين بعلم قالوا له هنحرقك هنولع فيك بالنار قال لهم ولا يهمني مش خايف ازاي اخاف من اصنامكم وانتوا مش خايفين ان انتوا عصيتوا ربنا اللي اشركتوا بيه ازاي مين اللي يخاف بقى انتوا اللي تخافوا مش انا هو ده بقى اليقين بايه بعلم يبقى عندي علم وعندي فهم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا هي دي ان الانسان يبقى عارف عنده يقين ان لن يستطيع احد ان يؤذيني ابدا الا باذن الله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يبقى ما حدش يقدر يضرك ولا حد يقدر يأذيك إلا بإذن الله ولكن يقينك ده بعلم مش إيه طب أنا ههو هعمل كده ويقيني في الله أنه مش هيقدروا يؤذوني لا ده قال إيه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يبقى هنا بس خلي بالك من كلمة إلا أن يشاء ربي شيئا وقالوا دي معناها في ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين قولوا آمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يبقى ايه دي الا ان يشاء ربي شيئا فقد يشاء الله ضررك على ايديهم فتنة لهم يبقى خلي عندك يقين بايه بعلم عشان كده قالوا شر الغرور انك انت تغتر بنفسك انك انت تبقى مغرور بإن بظنك انك مع الله ان الله معك مغرور بالظن ده لكن انسان ما يعرضش نفسه ويقول عندي يقين لا ده يقين بعلم لازم تبقى فاهم دي القضية دي مهمة جدا اليقين بعلم اتنين الاتباع على بصيرة وعدم التلفت مهم قوي قضية الاتباع على بصيرة ان انا ماشي ورا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ماشي ورا النبي بس ماشي على بصيرة على نور قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة يبقى عندي يقين في اتباع النبي بس على بصيرة على نور فاهم اتباع بعلم لان الاتباع بجهل يبقى اسمه تقليد يعني القضية مش اتباع بجهل مش تقليد لا اتباع بعلم اتباع على بصيرة قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يبقى اتباع على بصيرة أنا ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم بعلم فاهم كلام النبي وفاهم أفعال النبي وعلى نور من هدي النبي صلى ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون احنا قلنا الأول العلم دايما اللي يضلك الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فما تمشيش ورا الجهال ورا المضللين ما تمشيش ورا الناس التايهة التائهين المثبطين المعوقين خليك ورا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تلتفت أخطر شيء في السير إلى الله الالتفات الالتفات ما تبصش وراك ما تتلفتش آه. قالوا من علل التوبة الالتفات إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فقد تهيج هائجته ان الانسان يبقى ماشي لربنا وبيبص وراه كل شويه يبص وراه ملتفت لا يصل هتبص وراك عمرك ما هتوصل خلي دايما عينك قدام على مرمى الطرف خلي عينك دايما على الهدف لان برضه من استطال الطريق ضعف مشيه احنا عايزين نتساءل انت بتبص وراك ليه انا قلت لكم كتير من المشاكل انك تفاجأ انك عملت مثلا حسنة لحد جاي دلوقتي تقول ده انا في الوقت الفلاني عملت لفلان كذا وكذا انا غلطان انا ايه اللي خلاني عملت كده انت بتقول ايه الندم على حسنة يحبطها الندم على فعل خير يحبطه يحبط ثوابه ما تندمش على خير عملته ابدا لا فضلا عن اني بقول لك لا تلتفت بتبص وراك على ايه ما هو اللي بيبص وراه ده يا اما بيبص وراه على معصية كان بيستمتع بيها قلناها دي كتير انه يبقى سهران بالليل كده وقاعد مش عارف يعمل ايه فيتذكر ايام ما كان بيتفرج على افلام ولا على حاجات وحشة ولا ويقعد يقول اه هو الواحد بقى نفسه الوقت يشوف فيلم هي دي ان ال- الحنين بقى الى المعصية ده من علل التوبة او انه بيبص وراه بيبص على الهالكين على آه، يعني فلان وفلان وفلان وفلان من العصاة والمذنبين اللي معاه وان هم قال له ما لسه مستمتعين بحياتهم اهو لم يعاقبوا سيدنا موسى لما ضرب البحر وعدى ولقى فرعون جاي ايه وراه ماشي على اليابس سيدنا موسى قاعد يضرب البحر بالعصاية عشان ينطبق على فرعون فربنا قال له ايه واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون اس- سيب البحر زي ما هو امشي انت عدي فنهى سيدنا موسى عن الالتفات بتبص بتبص وراك ليه انت عديت عدي مالكش دعوه بغيرك آه. بيقولوا قصه لطيفه لطيفه لطيفه ها واحد واحد كان ماشي فشاف واحده في الشارع بص عليها كده عجبته فقعد يبص عليها يب- يبص عليها فقالت له مالك قال سلب جمالك لبي فشورت وراها وقالت له فما بالك لو رأيت أختي فالتفت فقالت أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت الصادق لا يلتفت قالت له يا كذاب لو سلب جمالي لبك ما كنتش بصيت على غيري فلو انت صادق في حبك لله ما تلتفتش لغيره لو انت صادق في اتباعك لسيدنا النبي ما تبصش لغيره لو انت صادق في طلب الطاعة ما تلتفتش لغيرها من المعاصي والشهوات التفاتك ده دليل عدم صدقك لو صدقت ما التفت لذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يبقى اللي عايز يقين نمرة واحد العلم اتنين اتباع على بصيرة امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت ولا تلتفت ثلاثة انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق آه أيها الإخوة كثرة العبادة والصدق في العبادة والتفاني في العبادة دي نقطة بم- في منتهى الخطورة كثرة العبادة انك تصلي كتير وتذكر ربنا كتير وتقرا قران كتير وتتصدق كتير وتدعي ربنا كتير كتير هي دي قضية كتير كثرة العبادة التفاني في العبادة الصدق في العبادة ثلاث حاجات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الثبات على ذلك تورث انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق اللي هي ايه بقى قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين نقطة من هنا قلنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم السياق والسباق واللحاق من المقيدات لازم تفهم الصورة دي على بعضها كلها بعض الناس يقول لك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين لا ده انت تفهم علم اليقين بيجي منين وحق اليقين و... وعين اليقين ابن القيم هنا عارفين ال... الست حاجات اللي قلناهم في الف... الفطام يقول بعديها ايه ولا يقطع هذه العقبات الا اهل البصائر والصدق من اولي العلم السائرين على جادة التوفيق قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل عمل حقه من ذل العبودية هي القضية مش قضية بصلي وخلاص صليت أربع ركعات إني بتصدق وخلاص اديت فقير قرشين اني آه، آه، آه، آه، بقوم الليل وخلاص لا اعطوا كل عمل حظه من ذل العبودية القيم يقول ان الفطامات الست التي وصفها العز بن عبد السلام- السبع التي وصفها العز بن عبد السلام كف وتكميم وضبط ولك أن تتأمل ده كلام ابن القيم رحمه الله يقول ولك أن تتأمل في لفظة فاطم من فاعلية فعل لا تتم إلا بالبعد والعزلة المشروعة والأنفة من الرذائل ومن خسيس المنازل شوف من أخطر الكلام اللي تسمعه ابن القيم يقول ايه واذا ترقت درجة العبد بعد تخطي العوائق والعقبات من الاسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى اليقين ومن اليقين إلى الإحسان فحينئذ إذا غفل لم يترك الله كلام زي الفل القيم بيقول ايه ان الفطامات دي لما الانسان يعملها يفعلها يفطم نفسه الفطامات السبعة دي آه يترقى قلنا يترقى يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع فوق لحد ما يطلع على وش الارض قال بيترقى من الاسلام الى الايمان مراتب الاسلام من الايمان الى اليقين من اليقين الى الاحسان اذا وصل لكده ابن القيم بيقول لك ايه بقى اذا غفل لم يترك اللي هي قلناها قبل كده وليس شرط المحب العصمه انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه ولله عناية خاصة بمن يحبه لما يحبك هيعتني بيك عناية خاصة يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا لما ربنا يحبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها اللي هي في موضحة في الحديث الآخر اللفظ الآخر فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بنور الله وبتوفيق الله وبحول الله وقوته يبقى الإنسان ساعتها قال إيه فحينئذ إذا غفل لم يترك إذا نسي ذكر وإذا نام نبه وإذا غفل أوقظ وإذا ولى أقبل به يبقى ساعتها العبد المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليه هي دي قضية انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق بس زي ما قلت لك بتيجي امتى لما كثرة العبادة والصدق في العبادة والتفاني في العبادة والثبات على ذلك الى الممات شوف انفتاح البصيرة عند رؤية الحقائق اصل رؤية الحقائق دي ان ربنا يفتح عليه يفتح عينه عليها قد جاءكم بصائر من ربكم القى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون ايه ده فرعون فزع خلي بالك عايز اقول لك حاجة مهمة خلي بالك منها ان لما سيدنا موسى القى عصاه السحرة شايفين عصاه بقت حية وتلقى وفرعون شايف عصاه السحرة القوا ساجدين وفرعون امنتم له قبل ان اذن لكم هم شافوا الحقيقة لكن هو ما شافهاش ما يعرفهاش السر في كده فين معلش لازم اعلقكم بقولوا المره الجايه ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية ما به سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم